العلم أقمار دليل الحق الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الامين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه الى يوم الدين وعلى رسل الله اجمعين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم الهي لا تعذبني فاني مقر بالذي قد كان مني فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك فاحطط الأوزار عني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني أحبتي في الله أهلا وسهلا ومرحبا بكم عبر شاشتكم المباركة مع لقاء جديد متجدد وفتاوى الرحمة نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المفضلة وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة نتلقى هذا الاتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخ أحمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخي؟
بارك الله فيكم والله يا شيخي إني أحبك بالله أحبك الله الذي الحمد أحببتني لله له.
والله صار لي ست شهور أحاول أتصل ما ما فيش الحمد ربنا لله يبارك ربنا فيك يا وفقني أحمد ربنا يبارك فيك يا ابني الله يخليك يا شيخي شيخي أنا عندي مشكلة بس أك- أقترحها على حضرتك تفضل احنا دلوقتي سبع إخوة وأبونا جمعنا كلنا في بيت واحد وكل واحد له شقة و- و- وابوي مت- يعني مصمم ان احنا كل البيت لازم ياكل ويشرب مع بعضه وكله كله يعني نظام كله مع بعضه نظام ارياف ونظام عيله هي. فبيحصل مشاكل بيني وبين والدي مراتك سوت ابوك حكى شغلات هاي فبيحصل في مشاكل كتير بيننا وبين بعض فانا باخد زوجتي ونطلع لحالنا لجنب ابوي بيزعل ووالدتي بتزعل وبيغضبوا علي فمش عارف يا شيخ أنتوا شو بتشتغلوا أسوي.
كلكم مع بعض احنا كلنا قاعدين مع بعض لا الشغل الشغل العمل العمل لا احنا بالخارج احنا سته بالخارج والباقي واحد بالبيت طب ال- الن- الفلوس اللي بتجيبوها كلها بتصب في- عند الوالد اللي- الفلوس اللي احنا كنا نج- اللي بنجيبها حاليا اه وقفنا مع ابوي لحتى خلص أو- أخ- اولاده كلها من زواج وبنينا البيت كله ودلوقتي الاخر ولد اتزوج لا الحمد دلوقتي لله.
كل واحد فلوسه له ولا كل واحد فلوسه بتروح للوالد لا كل الفلوس كنا بنحطها بالبيت لعند اليوم بنحط الفلوس في البيت الفلوس كلها في البيت اه و- وابوي يعني ما- ما فيش شيء ولا مستقبل لابني ولا مستقبل لي يعني أنا يعني بضطر يعني عمو أسافر.
عموما والدك عنده كام سنه ابوي عنده يعني 52 سنه وابوي ر- عنده ارض ربنا يبارك فيك وفي والدك وفي والدتك الله وفي يخليك يا شيخ.
زوجتك واولادك وفي الله اخواتك يخليك يعني انا شايف ان الوالد آه، يريد اسره متماسكه اه واستطاع فعلا انه يربي اولاده على هذا كونه انه آه.
يخليكم تشتغلوا انتوا السته آه.
وياخد الاموال وينفق على الجميع ده نوع من انواع الترابط والتماسك آه.
انا مش عايزكم تفرطوا فيه ماشي يا وأنا شيخ، عارف بس إن بيحصل زوجتك- مشاكل بيناتنا انا عارف كتير.
ان زوجتك او زوجة اي حد من اخواتك ممكن تكون عايزة تحس بالاستقلالية آه.
انتوا عندكم الاستقلالية في الشقة كل واحد آه.
بيتقفل عليه باب شقة مش كده آه.
فهنا استقلالية تامة ما انتوش ما عارفين بيقبل يا شيخ ان ما انا أنتوا أقعد عايشين في في غرف.
شقتي ساعتين على بيحصل بعض.
مشاكل بيحصل مشاكل ده شيء طبيعي لاي ناس قاعدة في بيت واحد آه.
حتى لو ما كانوش اخواتك حتى لو كانوا جيرانك آه.
مطلوب هنا بقى كيف اتعامل مع المشاكل ايوه الله يسعدك هي كيف الشغلة اللي بدي احسن التعامل مع الاخرين آه.
اولا دول اخواتي إياها. اه ونساء اخواتي نساء أخ... نساء اخواتي واولاد اخواتي اه وده امي وابويا دول آه.
امي وابويا آه.
فمطلوب انت وزوجتك كده تبقوا اكثر هدوءا اه وتقولوا يا اخوانا الوضع ده مش احسن ما يبقى الواحد لوحده في حته ما حدش يعرفه فيها الوضع المشاكل دي طبيعيه مشاكل عيال بتخانق مع بعض أم- مش عارف ايه حاول حاول بقدر امكانك انك ما تفتتش الاسره يا اخي حاول بقدر امكانك انت وزوجتك ان اجعلوا خصوصياتكم واستقلالياتكم داخل الشقه لكن بعد كده كويس ان انت بتقعد مع ابوك وبتاكل مع ابوك وبتشرب مع ابوك ويعني صورة حاول تحافظ عليها بقدر الإمكان لأن الشيطان متغاظ من الوضع بتاعكوا ده الشيطان عايز ي- معلش يفتت سؤال.
الأسرة عايز يخلي الإخوات ما يكلموش بعض عايز آه.
يخلي أولاد الإخوة يقطعوا بعض لا تساعد الشيطان على هذا ولكن اتق الله عز وجل وإن كان في ناس بتسيء إليك حاول تصبر وحاول ترد الإساءة بالإحسان كما قلنا فإن الله سبحانه وتعالى يقول ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وفقنا الله وإياك وجميع المسلمين إلى ما يحب ويرضى الأخت سهام السلام السلام عليكم عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا شيخ ربنا يبارك فيك يا بنتي آه بعد اذنك عايزه اسال عن حديث واسال عن ايه نعم الحديث اللي بيقول لا غيب في فاسق هل الحديث ده صحيح وان كان صحيح مين هو الفاسق اللي الواحد لو جاب سيرته ما يبقاش عليه ذنب أنا لا أنا لا أظن أن هذا حديث يعني أنا لا أعتقد أن هذا حديث اه لكن هذه قاعدة من قواعد أهل العلم التي قاعدوها القواعد التي قاعدها أهل العلم اه إن لو في إنسان فاسق اه يعني إيه فاسق يعني يجاهر بالذنوب والمعاصي اه فإذا أنا حذرت منه تصوري مثلا لقيت راجل طيب هيروح يحط إيده في إيده وجوازه بنته اه والراجل الطيب ده جه يسألني عنه اه اسيب الراجل الطيب ده على غماه واقول له ما اعرفش عنه حاجه او ده هو كويس ولا آه.
انصحه واقول له خد بالك اه يبقى هنا ايه انا اغتبته بس اغتبته عشان اجرأ مفسده اه واخد بالك يبقى هنا ايه يسقط عني الاثم كذلك مثلا لو انا رحت اشتكيه قدام القاضي اه فقلت قدام القاضي ده بيقول كذا وبيعمل كذا وهدي برضو غيبه او غيبه أيوة.
لكن انا فعلتها لاجل لاجل ان انا اخد حقي امام القضاء يبقى ده أيوة.
معنى لا غ- لا غيبه لفاسق اه وانا لا اظن ان اللفظه هنا لفظه حديث بس بارك الله انا فيك سمعت الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه قال ان ال- قال ان ال- الحديث ده قال في حديث ان هو لا غيبه في فاسق وقال زي ما حضرتك قلت كده ان لا غيبه في فاسق ان الفاسق اللي بيجهر بالمعصيه نعم آه.
عمو- عموما انا انا مساله انه حديث تحتاج الى مراجعه اه وانا لا ازعم انني احفظ كل الاحاديث فانا ان آه.
شاء الله اراجعه ان شاء الله هل هو حديث ام لا طب ال- الايه بيقول- اللي بتقول ومكر ومكر الله والله خير الماكرين ويمكرون ويمكرون ويمكر ويمكر الله.
الله والله, والله خير الماكرين.
الماكرين يعني إيه، ايه طبعا انت عارف حضرتك ان المكر ده صفه يعني مش هي طب ازاي لا الله- انت عارفه المكر صفه المكر كويسه يعني ممكن يكون ادهاء لا امال انت عارفه المكر يعني ايه اه يعني التدبير التدبير اه ادي معنى المكر يعني التدبير مش ليس المكر اللي احنا متعارف عليه ايوه في- ما هو في المكر عرفنا.
بص بص اه بو- ال- التدبير لو كان سيء
اه بدبر لواحد عشان اوقعه في مصيبه ايوه يبقى ده مكر سيء اه وربنا قال ايه اه ومكر السيء ولا يحيق ولا مكر.
يحيق المكر السيء الا باهله اه وفي مكر حسن ايوه بدبر عشان امنع نفسي من مصيبه اه او بدبر عشان امنع واحد انه يقع في مصيبه آه.
يبقى ده تدبير حسن آه.
زي ايه زي آه، قائد الجيش لما يحط خطه المعركه ويخبي عن العدو ويموه عن العدو يبقى ده مكر مكر حسن ولا مكر سيء مكر حسن طبعا ربنا سبحانه وتعالى يقول عن الكفار والمشركين ويمكرون مكرهم سيء قال ويمكر الله اه و- والله خير المكر.
الماكرين يعني أفضل من يو- يقدر الأقدار ويسبب الأسباب ويدبر المقادير آه.
عرفت إن المعنى مش ما هوش أصل في سيء واحد مسيحي بيقول له ازاي ربنا بيصف نفسه بالمكر عندكم لا ما هو نقول له يعني إيه المكر اه نقول له أنت تقصد يعني إيه تقصد إيه بالمكر إن آه.
كان مكرا سيئا فالله منزه عن هذا اه أما إن كان مكرا حسنا تدبيرا حسنا فالله يدبر الأمر اه سيدنا عمر بن الخطاب له كلمة عجيبة رضي الله عنه.
كان يقول إيه كان يقول لست بالخب ولكن الخب لا يخدعني ايوه الخب اللي هو المخادع آه. ايوه يقول أنا مش مخادع أنا لست مخادعا ايوه لكن المخادع لا يخدعني ايوه أنا عندي فطنة وعندي ذكاء اه ولله المثل الأعلى فإذا مكر وإذ يمكر بك الذين كفروا الآية بتقول إيه بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم وإذ يمكر بك الذين كفروا آه.
لإيه؟ ليقتلوك أو يخرجوك أو يثبتوك آه.
ويمكرون الكفار عايزين يموتوا الرسول في في مكة سلام.
عايزين يأذوه مم.
فربنا نجاه ويمكرون وإذ يمكر بك الذين كفروا عشان يوقعوك في هذه المصائب آه.
ربنا قال ويمكرون ويمكر الله يدبرون هم لإيقاعك في القتل أو الأسر والله يدبر لينجيك من بينهم ولهذا خرج النبي من بينهم وهم وقوف وألقى التراب على وجوههم وقال شاهت الوجوه ولم يراه منهم أحد ده تدبير ربك ولما وقفوا أمام الغار قال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا آه.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلام.
لأبي بكر يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا ما ظنك باثنين الله ثالثهما الله يدبر لهما الله ينجيهما عشان كده احنا محتاجين تدبير ربنا لينا آه.
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه يا حي يا قيوم بك أستغيث فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ما تسيبنيش نفسي عشان ما اهلكش عشان ما ضعش انت يا رب دبر لي حالي و- ويسر لي أمري واهديني للخير واهديني للصواب هو مدبر امور الكون وهو سبحان مدبر الله.
الأمر بارك طب الله في فيك سؤال تاني بعد اذنك اه ممكن؟
اتفضلي آه، انا م- انا موظفه حضرتك وبخرج على وضوءي آه، بعقد النيه ان لو نقضت وضوئي املس على الشراب فعشان خ- آه، هل يجوز ذلك؟
من غير ما تعقدي النية المهم انك تلبسي الشراب على وضوء اه يعني تتوضي وضوء كامل وبعدين آه.
تلبسي شرابك ايوه واول ما تحدثي وعايزه تتوضي اتوضي وامسحي على الجورب آه.
بس ليكي ايه ليكي يوم بليله لا انا في الشغل في العمل لا باس انت هتمسحي بأس مره يعني.
واحده اه عشان ولو ما- مسحتي يعني ما- حتى لو رجعتي انا عايز اقول لك حاجه لو رجعتي البيت اه وكسلت تقلع الشراب ايوه وحبيتي تتوضي وتمسحي عليه اتوضي وامسحي عليه اه مفيش مشاكل طب طالما هل لبستيه يا على دكتور ايه كسلان من البرد يعني خايف طالما من البرد.
لبستيه على وضوء كامل آه.
لك ان تمسحي ليوم وليله 24 ساعه حضرتك حضرتك عارف ان احنا في البرد دلوقتي في واحد بدانه لابس الشراب يقول يا جوز ان انا أمل- املس على الشراب طالما انا بردان وما برضاش يقلعه ماشي كويس مفيش مانع بس يجوز بش- يعني بشرط بشرط ان انا ما اتجاوزش اليوم والليله اه بس هو قاعد في البيت ما بيخرجش حتى لو قاعد في البيت انا بمسح على شرابي وانا قاعد في البيت اه طالما ان انا لابسه على طهاره اه ومحتاج اتوضى بتوضى وامسح عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوم وليله للمقيم وثلاثه ايام بلياليهن للمسافر اه واضح واضح شكرا جزاك بارك الله كل فيك.
خير يا شيخ ربنا يبارك فيك الاخ محمود السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا دكتور بارك الله فيكم والله أنا إن أنا أحبكم في الله يا دكتور احبك الله الذي احببتنا له بارك الله فيك آه كان لي سؤال بس بعد إذنك.
اتفضل آه آه، كان عندي الزوجة كانت آه، حامل في في شهرين و- وعشر أيام أو حاجة زي كده يعني نعم وإن شاء الله إن هي أن تسقط يعني ما تمش الحمل ربنا عوض عليك وعليها ربنا يبارك لنا فيك فدلوقتي الحمل نازل على هيئة آه، قطع ودم يعني دم وقطع آه، في الدم كده نعم.
نازلة فدلوقتي بالنسبة لل- للحاجات دي بت- بتسقط لا مؤاخذة يعني في ال- من السيدة في ال- في الحمام نعم فهل احنا كده علينا حاجة؟
ما فيش عليكم حاجه لان دي قطع دم هو لم يتخلق بعد اه لو تخلق ونزل جنين كامل اه هندفنه لكن لو نزل قطع من الدم لا شيء عليكم ايوه لكن مطلوب الزوجة لا تصلي ولا تصوم ولا تقربها أنت حتى ينقطع الدم آه، في مدة معينة يا دكتور لا لا حتى ينقطع الدم حتى لو انقطع ينقطع.
بعد يوم بعد اتنين بعد أسبوع يبقى خلاص تصلي عادي وكل حاجة عادي اه طالما طهرت اه تصلي عادي إن شاء الله انما بعد يعني المدة دي ما فيهاش اي تخ- آه، تخلق او او مثلا كان يدفن او لا كلام.
ممكن يتخلق بس انتوا ما نز- ما فيش حاجة نزلت متخلقة ما ما شو يعني احنا مش هو في حاجة يعني هي بتقول ان في حاجة سقطت منها في الحمام لا خلاص ما فيش شيء عليه لا شيء عليه ربنا يبارك لنا فيكم جزاك ماشي.
الله بارك خير.
الله فيك وعوض ربنا عليكم آه، السلام عليكم ورحمة عليكم الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته إيه، سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافرت للعمل بالخارج وكان اتفاقي مع الكفيل أن يسري راتبي من أول يوم أصل فيه ولم يفي بالاتفاق وبقيت شهرا ونصف الشهر معه ولم يحسب لي راتبي ثم بدأ الراتب بعد ذلك فهل يحق لي أن آخذ راتبي عن هذه الفترة مع العلم أن بإمكاني أن آخذه الجواب نعم يحق لك أن تأخذ راتبك على هذه الفترة لأن المسلمين عند شروطهم لكن لا يجوز لك أن تأخذ راتبك خلسة يعني لو راجل اعتق... لو عملك بيت- بيجعلك تتعامل في أموال الشركة لا يجوز أن تختلس من مال الشركة ما قيمته راتبك عن الشهر والنصف لكن تأخذ راتبك بالطرق الشرعية بالطرق المتاحة انك تقول له انا ليا عندك راتب شهر ونص وانت اتفقت معي على كذا وكذا والمسلمون عند شروطهم انا اطالب بحقي ولا تترك حقك الا اذا تنازلت انت عنه لكن تاخذه خلسه هذا في كلام يا اخي وهيفتح عليك باب الشر عافانا الله واياك آه، سائل يقول ابني عنده عشرون عاما إذا لم يصلي في المسجد أرفض أن أصلي معه في جماعة في البيت عقابا له يعني هو السائل بيقول أنا بنزل أصلي في المسجد وابني اللي عنده 20 سنة ساعات أحيانا بيتكاسل ولا ينزل ليصلي في المسجد فأنا بعمل إيه؟ بيجي يقول لي يلا نصلي جماعة بقول له لا مش هصلي معاك جماعة لأن أنت ضيعت الجماعة لو كان ابنك فعلا متكاسل مفيش مانع إن أنا أعاقبه مفيش مانع امنع عنه المصروف مفيش مانع امنع عنه جايزه كنت وعدته بيها لكن لو كان عنده ظرف كان دخل دورة المية او نحو هذا وتاخر يبقى هنا ايه خش معاه في جماعه عشان ياخد ثواب الجماعه وتكون لك الصلاه نافله الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا صليتما لما صلى في منى فلما قضى الصلاه وجد رجلين قد تنحيا قاعدين لوحدهم كده فقال ما منعكما ما منعكما أن تصليان معنا أن تصليا معنا قال يا رسول الله إن قد صلينا في رحالنا فقال إذا صليتما في رحالكما في بيوتكم في خيامكم في أماكنكم ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا مع الجماعة تكن لكما نافلة هذا مثال فإذا كان ابنك مفرط ومقصر وانت عايز تعاقبه مفيش مانع انك تعاقبه ومش لازم تكون العقوبة انك ما تصليش معاه جماعة في عقوبات كتيرة تعاقبه بيها او في مزايا كتيرة تحرمه منها عشان تشتغل معاه باسلوب الثواب والعقاب فلا بأس اما اذا كان قد فاتته الجماعة لعذر فلا يعني تعاقبه انت ايضا ولكن اعطه ثواب المشاركة في الجماعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها صدقة قال من يتصدق على هذا فلما صلاني جماعة مع إنسان لسه ما صلاش وأنا كنت صليت في جماعة أصلي معاه جماعة أنا باخد ثواب صدقة لأنني كنت سببا في أنه ينال ثواب الجماعة فأنا أيضا أشارك في هذا الأجر والله أعلم آه، سائل يقول هل صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بها في أي وقت دي سائلة المعتزة بنقابها ها هل صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بها في أي وقت نعم نعم وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث في ذلك منها مثلا صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني يعني تصل إلي أعلم بها قالوا وكيف تبلغك يا رسول الله وقد أرمت يعني سرت رميما بالموت قال ألم تعلموا أن الله قد حرم على الأرض لحوم الأنبياء أجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض تبقى كما هي تشريفا لهم وتكريما لهم صلى الله تعالى عليهم جميعا وسلم أحاديث كثيرة في هذا المعنى فنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونكثر من الصلاة عليه ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله تعالى عليه بها عشرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وأكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في يوم الجمعة واعلموا أن البخيل من ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصل عليه صلى الله عليه وسلم نتلقى هذا الاتصال السلام عليكم الأخت أم محمد السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ازي ورحمة الله حضرتك يا وبركاته دكتور جمال بارك الله فيك ربنا يبارك فيك ويديك الصحة والعافية الله يا رب يبارك فيكي.
العالمين. ربنا يرزقك الإخلاص في القول والعمل يا رب آمين يا العالمين رب آه، وإياك آمين يا بقول رب.
لحضرتك آه، آه، أنا عارفة إن ال- النوافل آه، ممكن الإنسان هو تعبان ممكن يبقى جالس وياخد نص أج- النص الأجر ولا الأجر كامل أنا آه.
عارفة إن هو ياخد الأجر كامل لو كان في علة أو سبب هو الأصل الأصل إن الإنسان يصلي قائما نعم يا دكتور في النوافل والفرائض نعم فإذا لم يستطع لمرض أو نحوه أيوة صلى جالسا قاعدا أيوة قال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم الصلاة والسلام.
صل قائما فإن لم تستطع فصل قاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب نعم وفي يا دكتور.
الحالة ديت مم.
الإنسان هياخد الأجر كامل إن شاء الله ليه؟ لأنه مريض مريض أه والمريض نعم.
إذا عجز عن أداء عبودية كان يؤديها في حال صحته يكتب له أجرها كما كان يؤديها حال صحته دون الفرض يا دكتور في كل الصلوات في كل الصلوات لكن أحيانا الإنسان نعم يا دكتور بيتعب شوية ما هوش مريض ولا حاجة نعم لكن مثلا بيصلي بالليل فتعب فجلس نعم في الحالة دي هياخد نصف الثواب ليه؟ يبقى إذا يبقى إذا صلاة لأن الرسول قال صلاة القاعد صلى الله عليه وسلم على النصف من صلاة القائم نعم.
ليه ايه اللي خلانا اقول ان هذا في في في في التعب فقط لان احنا قلنا عندنا حديث اخر بيصرف عمل المريض يؤخ- ياخذ المريض ثواب ما كان يفعله وهو صحيح نعم يا دكتور يعني يشمل كده يا دكتور ل- لو هو في عمليات مثلا طبية ولا حاجة ربنا سبحانه وتعالى يحسب له الأجر ان شاء الله باذن الله بإذن الله.
هذا باب نعم لا يحيط به يا الا الله دكتور. ماشي يا دكتور باب الاجر والثواب يا بنتي نعم لا يحيط بعظمه الا الله احنا يبقى عندنا نعم حسن احتساب عندنا رغبه في الثواب يعني ايه ان كانت الحسنه بعشر امثالها انا طمعان مش في عشرة طمعان في 700 نعم وان كانت السيئه بمثلها انا أطمع في خايف الكثير من من السيئه دي عند انها الله توبق سبحانه وتعالى.
توبق اعمالي والعياذ بالله طب في سؤال تاني يا دكتور آه، اتفضلي آه، هو آه، القرآن كان بيتكلم على فطام ال- الطفل يقول آه، لمن أراد أن يتم رضاعة عامين ك- حولين كاملين اه فلمن أراد دي اختيار يا دكتور وهل يعني والوالدات كان يرضعن أولادهن اولادهن حولين حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة لمن اراد ان يتم الرضاعه نعم وهذا هو المستحب ان مستحب احنا نكمل الرضاعه لابنائنا لو قبل ذلك يا دكتور ت- هل لكن- في اسم يجوز يجوز ان نفطم ابنائنا قبل ذلك لعذر او حتى بغير عذر نعم يا دكتور يبقى إن- يبقى قوله لمن أت... قوله تعالى لمن اراد ان يتم الرضاعه نعم اختيار نعم وهو اختيار الأصلح طب ليه؟
وطالما أن الله اختار لنا الأصلح فلنحرص على هذا الأصلح أما إذا احتجنا أو اضطررنا إلى ترك هذا الأصلح فقد أباح الله لنا ذلك نعم ليا طلب عند حضرتك يا دكتور أتفضل يا بنتي جزاك الله خيرا والله بارك الله العظيم فيك.
ربنا اللي يعلم انا بدعي لحضرتك بالاسم كل شيوخ قناه الرحمه بالاسم في صلاه التهجد ربنا انا يبارك رب فيك ربنا رزقني يا دكتور الحمل بعد عشر سنوات من ابني محمد اللي كان وحيد ما شاء الله.
الحمد لله رب العالمين فعايزه حضرتك بالله عليك تدعي لي دعوه من القلب كده وكل اللي مع حضرتك في الاستوديو يامن عليك ان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل مني هذا الحمل ويجعله ولد صالح ويتمي لي على خير ويقومني بالسلام ربنا وجزاكم الله يرزقك خيرا يا دكتور.
ربنا يرزقك يا بنتي الولد الصالح ويجعله قرة عين لك ولأبيه ويكون يعني خير ولد لخير أم وخير أب بارك الله لك في محمد وفي المولود الذي يأتي إن شاء الله بعد محمد ربنا يتم عليك بخير وتقومين بالصحة والعافية ويبارك لك في أبنائك وأولادك الأخ يحيى السلام عليكم يا عليكم ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ الله يبارك فيك والله يا شيخ انا عندي سؤال تفضل عندي محل فم- مثلا في بيع وشراء محل ملابس يعني نعم فانا مثلا بجيب الحاجه ب 20 ببيعها مرات ب 30 وكده وب 35 فدي فيها ايه في حكم الدين مثلا ده سعر السوق ولا أنت بتغالي
السوق ما فيهوش لا السوق كل واحد بيبيع بسعر خليك بس معايا اه كل واحد بيبيع السعر ماشي لكن بيحكمنا السوق بسعر بسعر الناس عارفاه الناس بتفصلك ولا ما بتفصلكش
الناس الناس طبعا انا ما ببيع زي زي الناس الناس طبعا بكلها بتبيع آه، مش بسعر واحد ما هو زي زي الناس يبقى هو ده سعر السوق
تمام إذا بعت بسعر السوق فلا شيء عليك كسبت خمسة كسبت عشرة كسبت خمستاشر بدون أن تغالي أو تخدع أحدا ماشي تخدع كيف يعني تخدعه اه تضحك عليه تزين له أها.
الحاجة أم خمسة تخليها له بخمسين
ما هو- لا مرات الحاجه ب 20 مثلا ببيعها ب 30 لا بأس طالما السوق بيسمح بهذا لا بأس
ماشي يا شيخ لكن كن رفيقا بالناس كن رفيقا بالناس كان سيدنا عبد الرحمن بن عوف يقال سئل يعني ما هو السبب في سعة مالك قال ما جاءني ربح ورددته طالما المسألة فيها ربح ببيع فدي دي فلسفة حلوة في البيع والشراء بشرط ألا تضر بالبائعين أو بالسوق أو دايما نقول لما السوق يحكم في سعر ساري او ماشي في السوق مفيش مفيش مانع ان انا ابيع بيه انزل عنه شويه ازود عليه شويه لكن بدون آه، آه، اجحاف بحقوق الاخرين الاخ احمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل يا اخ احمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل آه، فضيلة الشيخ آه، كنت عايز أتكلم في الموضوع في موضوع فيما يخص الحلقة يعني اتفضل
هو حضرتك آه،
احنا في حلقه فتاوى طيب آه، آه، يعني احنا احنا الاخوه الاخوات نحن في حلقه اسئله واستفسارات وحلقه فتاوى اما الحلقات الاخرى التي تتعلق بالموضوعات الاخرى يجوز ان احنا نستقبل فيها اسئله تتعلق بالموضوع تتعلق بالموضوع لكن في حلقه الفتاوى آه، ليست الحلقه متاحه لمن يريد ان يتكلم في اي موضوع بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم آه، سائل يقول رجل توفي وترك زوجة وبنتا ثم سلمت الدولة لزوجته قطعة أرض كحق لزوجها وبنت الزوجة بيتا فما حصة البنت في هذا البيت إيه الأول إذا كانت الزوجة بنت البيت من مالها الخاص يبقى حصة البنت في الأرض أما إذا كانت الزوجة بنت البيت من مال الزوج يبقى حصة البنت في الأرض وفي البيت وحصة البنت معروفة في شرع ربنا ربنا قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء يعني بنات فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك يعني الثلثين وإن كانت واحدة يعني بنت واحدة فلها النصف فالبنت هنا لها النصف نصف ما تركه الزوج إما نصف الأرض وإما نصف البيت كله فكل ما تركه الزوج فللبنت فيه النصف وللزوجة فيه الثمن وما بقي فلأقرب عاصب فإن لم يوجد فيرد على البنت لكن لو كانت الزوجة بنت البيت من مالها الخاص يبقى حصة في الأرض فقط وليست في البيت كله والله أعلم سائل يقول نتلقى هذا الاتصال السلام عليكم عليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا مولانا بارك الله فيكم لو سمحت عندي سؤال عن آه، فوائد البريد سؤال عن توفير البريد فوائد الفوائد فوائد دفتر توفير البريد تفضل هل ينفع واحد ممكن يديها لو هو محتاجها
هي الفوائد دي الأول حلال ولا حرام
ما انا بسأل انا ما أخ اعرف أحمد
ايوه معاك هذه الفوائد حكمها الأول الشرعي حلال أم حرام ما انا هل بسأل هي- هل لو هل- هي حاجة هل هي ربا ظروفها ازاي أم أنها أرباح حلال الذي عليه الفتوى أنها من الربا وأن آه.
الإنسان يجب عليه أن يتخلص منها ويجب عليه أن يضع ماله بحيث يستثمر استثمارا مباحا حلالا دي نمرة واحد نمرة اتنين لو عايز أتخلص من الفايدة الربوية هل ينفع أديها لأخويا أو ما ينفعش أديها لأخويا إحنا في التخلص ما بنختارش في التخلص ما ليس لنا اختيار لكن لو اخويا ده واقع في كربه وفي ازمه وانا مش قادر اساعده وعايز اخلص من الفتاوى ديت من الف... من ال- ال- الفوائد ديت فاعطيتها له عشان اسدد له دين او ارفع عنه الكرب فلا باس لكن ما عينهاش واقول ان انا هتصدق بها في باب كذا او باب كذا او باب كذا لان الاصل فيها التخلص وليس الاصل فيها حسن التصدق لانها اموال ملوثه سواء كان جايه من البريد او جايه من البنك الربوي او جايه من اي مكان من عند مرابي مال الربا فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وما زاد على ذلك ينبغي ان نتخلص منه في اي باب يقدر لنا او يتهيأ لنا والله اعلم شكرا بارك الله فيك يا ابني الأخ أسامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيك يا جمال الله يبارك فيك آه، سعادتك فندم كنت رايح اشتري آه، سياره بالتقسيط نعم فقالوا لي آه، احنا آه، آه، في بنك اسلامي هو اللي هيدفع المبلغ كله وبعد كده هي- البنك هيقسط لي ب- ب- بنسبه يعني آه، زياده نعم ما حكم هذا البيع أنت هتشتري من المعرض ولا من البنك من معرض لا ما ينفعش والسياره في المعرض بص يا أخي أخ أسامة في اي فندم يا أخ أسامة البيع والشراء اي في بائع ومشتري تمام
لو دخل واحد ممول اه لا هو بائع ولا هو مشتري لكن أيوة.
عايز يستثمر فلوسه ايوه فقال لك أنا أدفع نيابة عنك تمام للبائع ايوه واستلم منك بالزيادة كمشتري تمام علاقته بيك مجرد ممول اه مظبوط دفع لك فلوس وخد منك فلوس ايوه هذا حرام هذا ربا تمام لكن لو البنك ده اه دخل اشترى من البائع لنفسه
ايوه واخد بالك يا أسامة ايوه تمام اشترى من البائع لنفسه مم.
ثم باع لك السيارة باعتباره هو البائع ايوه تمام ورفع الثمن رفع السعر ايوه فلا بأس يبقى في صورة حلال وفي صورة حرام ايوه ناخد بالنا من الصورة اللي احنا هنتعامل بيها مع البنك تمام علاقة البيع علاقة ثنائية بائع ومشتري إذا وجدتها علاقة ثلاثية بائع ومشتري وممول أيوة.
اعرف إن هذا لا يجوز طب ساعات يبقى أنت لما هتشتري من البنك يا أسامة مالكش دعوة بالمعرض المعرض إنك اتفرجت وخ- وعرفت أنت عايز تشتري إيه اه بس لكن ما اشتريتش من المعرض حاجة يعني ولا لك هو- علاقة هو بالمعرض بنك اسلامي سع- بنك اسلامي علاقتك بالبنك اللي هيبيع لك بنك يبيع لي وهو- وخلاص معايا كل حاجه أيوة يجوز كده يجوز كده طب سعادتك فندم سؤال تاني يا فندم اتفضل لما بقرا القران سعادتك يعني ممكن ما حركش شا- يعني شفتي او كده يعني بدون بدون بدون تحريك لساني او صوت يجوز يعني تمر الآيات على قلبك ايوه يا فندم لا دي مش تلاوة لا دي ليست قراءة اه وإنما دي تفكر وتدبر اه لأن الكلام يا أسامة ايوه لابد فيه من نطق اللسان ولو كان في السر يعني تمام، ممكن انا آه.
انطق بلساني ومحدش يسمعني ايوه الا الله ايوه فهنا اسمي بقرا ايوه يعني بقرا في سري مم.
لكن ما بتحركش لساني خالص انا هنا لا اتكلم ولا اقرا وانما تمر ال... الايات على قلبي ايوه ايوه وامرار الايات على قلبك لا شك انه فيه ثواب ايوه لكن ليس هو ثواب التلاوه اه فالتلاوه لابد فيها والقراءه لابد فيها والكلام لابد فيه من حركه اللسان وان كان في سرك ايوه بارك الله فيك الأخت عزيزة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخت عزيزة السلام عليكم وعليكم السلام اتفضلي يا أخت عزيزة آه، بقول لحضرتك يا حضرة الشيخ بص انا ليا اربع صبيان وانا وانا بنت وبتلي وبنتين اسمعيني يا عزيزة نعم الأربع صبيان دول إخواتك ولا أولادك نعم الصبيان دول إخواتك ولا أولادك لا دول اخواتي انا وانا امي وابويا كانوا قاعدين معايا ابويا توفى من ثلاث سنين وانا اللي كنت شايلاه وشايله كل حاجه عنه نعم وجت امي تعبت عندي برضو بقالها يعني قاعده عمرها عندي أيوه هي ليها شقه
أيوه بابا اتنزل لها عليها قال لها عشان انا عارف من بعد موتي عيالك هيبهدلوكي فالشقه دي ماما انا اخدتها عندي يعني الناس كلها عارفه من مصروف لاكل لشرب لدكاتره لاحسن مستشفيات بدخلها لها خاصه فراحت هي جايه قالت لي دلوقتي انت يعني اخواتي ولا بيسالوا عليها ولا بيعملوا عليها امي توفت ربنا يكحمها ربنا ياخدها واخر اللي كانت- اتقدم ربنا فدلوقتي يغفر لها امي انا ويرحمها.
عملت فيا ايه راحت قالت لي يا بنتي انا الشقه دي باسمي هكتب لك بس امنتك امانه ما ياخدوش منها حاجه وتصرفي عليا انا بكل قرش هتديهولك نعم جوزي بقاله دلوقتي اكتر من 10 سنين شايل امي وشايل ابويا وانا شايلاها والناس كلها تشهد بما يرضي ربنا ربنا يأجرك الله يكبرك الله يخليك وما وما خليتهاش ناقصه حاجه السؤال- عانت هي السؤال اول كت- خمسه كت- عانت خمسه رمضان كتبت لك جالها الشقة؟
كبد وفشل كلوي وعملت لها يا- يا دعامه أختي- يا أختي واحسن برضه.
مستشفيات خاصه كنت بوديها ما وديتهاش ولا مستشفى حكومه يا بنت يا بنتي الله يبارك فيك نعم كتبت لك الشقة
اه كتبت لي الشقه وراحت نزلت لي عليها في ال- قدام الشارع العقاري وقالت للقاضي كده قالت له انا مش عايزه قبل ما تتعب دي كانت سليمه خليكي بس قالت لي يا معايا بنتي بس، حرام خليكي انك دي معايا.
وقعتش ولا واحد فيها غير اخ واحد مفيش ولا يا بنتي خليكي معايا كتبت لك الشقة في حال صحتها وقالت لك إن الشقة دي قيمة ما أنفقتيه مش كده؟
مش يبقى لا ناقصة بأس.
اي حاجه لا بأس إذا كانت إذا كنت ما أنفقتيه عليها اه يساوي قيمة الشقة أو يزيد اه يبقى الشقة من حقك أما إذا كانت قيمة الشقة أعلى مما لا، أنفقتيه ده أنا- عليها لا اكتر مش انا بقول لحضرتك جايلك في الكلام فبحت الشقه
خلاص لا بأس أنا آه.
قلت لك لا بأس حلال إن أيوة.
شاء الله حلال يا ابنتي إن شاء الله طالما أنت انا أنت- فاهمين لما بقول لحضرتك بس في حاجه معلش انا دلوقتي بعت الشقه الشقه دي جابت 58000 أيوه عليا ديون منها انا قلت اسد لام الديون 40000 اللي انا دفعتهم غير اللي انا دفعتهم وعطيت لاخواتي 18000 جنيه ثلاثه ياخدوا الورث انا كده غلط عملت حاجه غلط لا ما عملتيش غلط طالما أن أنت كنت بتسددي ديون الحمد لله لأن وعيالها سداد- بقى كل شويه حد الشيخ ربنا يكحمها ربنا سداد يكحمها الديون ربنا ما هي مش تقوليش هي ما حاجه ما وحشة تقوليش أمي.
الكلام ده أنا أنا زعلان ما تقوليش الكلام ده حتى لو هم قالوه ما تقوليهوش ربنا يرحمها ادعي لها بالرحمة والمغفرة ما ت- ما تنقليش الكلام الوحش الله يبارك فيك ربنا يبارك فيك يا بنتي طالما أنت سددت ديونها فلا ترك قبل سداد الديون الأخت دعاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا دعاء الله يعطيك العافية ممكن نسأل حضرتك سؤال اه اتفضلي بارك الله فيكي الله يسلمك يا شيخ أنا صاير في عندي إنه لساني تخرجت من كلية التربية أنا من سوريا والشرط أنا فتاة منتقبة الشرط الوظيفي إني أرفع النقاب في شغلة تانية إني أنا طلعت الأولى على الكلية فقرار السورية إنه تطلع الأولى على الكلية تتعين معيدة بالجامعة وبتدرس بعدين دكتوراه على حساب الدولة نعم فكمان نفس الشروط اني ارفع الخمار و- خمار ولا والكلية- النقاب نعم ترفعين النقاب، الخمار أم النقاب.
النقاب ايه نقاب النقاب او الكلية مختلطة يعني انا هلا في حال انه بدي اروح على الجامعة درس في الجامعة فالكلية مختلطة شباب وبنات بس أنت درستي في الكلية المختلطة يا أختي درست بس كنت حاطة نقابي ما شلته ما شلت نقابك حتى تخرجتي اي نعم فانا هون محتارة هل بقبل ش- سواء كان وظيفي بالمدرسة او بالجامعة ولا بتركهم لله يعني- الأمر, الأمر يرجع إليك بارك الله فيك يا شيخ ايه بعرف بس إن رأيت إن رأيت أن خلع النقاب والدخول في هذا المعترك يفتح عليك باب الفتن فاتقي الله ولا تفتحي على نفسك باب الفتن وإن رأيت أنك تستطيعين أن تستغني عن هذا الباب أو تستبدلين به بديلا أفضل مش لازم يكون البديل الأفضل أن أنا هاخد شهادة أعلى أو أنني هشتغل في الجامعة قد يكون البديل في وجهة نظر الناس أقل لكن بالنسبة لي كمتدين أفضل لأنه يحافظ على ديني فهذا أولى فهذا أولى وقد يكون البديل زوجا ي- يرضى منك حتى ب- بالجلوس في البيت هذا أيضا حسن أنا لا أريد أن أضيق عليك أنا لا أريد أن أضيق عليك لأن أنا- أنا النقا- النقاب عندي فضيلة وأنا لا أحب أن أترك الفضيلة بسبب مثل هذه اللوائح أنا لا أريد أن أقول قوانين لوائح لوائح فيها ظلم وفيها جور وهذه اللوائح يمكن التعامل معها بسهولة لو أن إدارة الجامعات تجعل على أبواب الجامعات امرأة آه، تنظر إلى وجه المنتقبة لا تعرض المنتقبة للرجال فالمسألة ترجع إليك بارك الله فيك وما يحقق لك المصلحة في دينك وفي دنياك وفي آخرتك وأنا لن أختار لك ولكن أنت صلي صلاة الاستخارة واستخيري الله وأنا مشورتي لك إيه إيه الحفاظ على الدين والحفاظ على العفة أفضل حتى من السعي في المناصب والسعي في أعلى الشهادات بارك الله فيك معانا الأخت آلاء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معذرة ان شاء جمال الخط قطع بارك الله فيك يا آلاء اتفضلي السؤال التاني آم، هل من يلقي الأناشيد الدينية في الأفراح آه، تشترط أن تكون جارية لحديث آه، ربيع بنت معوذ آه، حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها وهي عند عائشة لا لا لا يشترط هذا يا آلاء يجوز للمرأة البالغة أن تغني في الأفراح بشرط ألا تع- تعرض نفسها للفتن يعني تغني في وسط النساء وليس في أوساط الرجال لكن الجارية الصغيرة يجوز يجوز إن الرجال يسمعوها شفت الفرق يا آلاء اه لأن الجارية الصغيرة ليست مثيرة للفتنة محدش هيقول أنا هتجوزها أو إنني هي بنت صغيرة
سؤال ف- تاني.
فيجوز هنا في الجارية الصغيرة أنها تغني حتى ولو بحضرة الرجال زي زي زي ما عمر دخل وأبو بكر دخل أبو بكر دخل على الرسول وعند عند عائشة جاريتان تغنيان اه فالرسول سمع وما أنكرش أبو بكر لما أنكر قال إنهما جاريتان ودعهما حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة لكن لو كان الرسول دخل على امرأة بالغة كبيرة وهي تغني كان هينكر عليها أو هو كان لا يدخل عليها أصلا يبقى الفارق هنا بين البالغة والصغيرة هو فارق هل غناؤها يعرض بحيث يثير الفتن أو يعرض بحيث لا يثير الفتن فلو كانت الج- ال- المرأة بتغني في عرس في وسط النساء لا يتعرض لهن أحد من الرجال فلا بأس ولا شيء خاصة إذا كان كلاما حسنا كالأناشيد التي تتضمن كلاما طيبا وكلاما حسنا بارك الله فيك يا آلاء معنا اتصالات الدكتور عبد الحميد السلام عبد عليكم المجيد، ورحمة السلام الله عليكم.
وبركاته يا مرحبا فضيلة الشيخ ازي الله يبارك حضرتك؟
فيك الدكتور عبد المجيد من السعودية عبد المجيد بارك الله فيك آسف الله يخليك من أهل بنها الله يبارك فيك وربنا مر- يثبتكم يا رب مرحبا ويزيدكم علم بكم يا رب ربنا ربنا يبارك فيك يثبتكم ويزيدكم علم يا رب وي- ويثبتكم وينور قناة الرحمة وتبقى السنة الجاية بقمر صناعة مش بس قناة ربنا يبارك فيك يا دكتور الله يحفظك يا رب ربنا يثبتكم ويزيدكم علم يا رب آمين يا كان ليا سؤال حضرتك آه، ب- بالنسبة للثمن الحديد والأسنان نعم أنا باخد أجازة في الصيف بس نعم علشان اباشر عمليه الم- كده آه، فسعر الحديد بيتغير من الشتاء للصيف او من- حسب المواسم نعم في تاجر ممكن ياخد مني فلوس وي- ويكتب لي وصل بان ليا عنده حديد كميه حديد باوصاف معينه وجاهزه لل- للاستلام في اي وقت بس شرطه ان انا ابلغه قبلها بيومين او بثلاثه نعم ويسلمني الحديد آه، ايا كان السعر سعر زاد او قل انا ليا عنده كميه حديد بس هدفع ثمنها كاش حاليا واستلمها وقت ما افضى في الصيف يا دكتور نعم هتدفع ثمنها بسعر السوق ولا بسعر أقل ده سعر السوق اليوم بسعر السوق ساعة التعاقد ساعة التعاقد لا بأس.
الاستلام فيما بعد لا بأس لا بأس أنا اشتريت بسعر اليوم ويستلم بعد سنة نعم.
لا مانع بل يجوز يجوز إن أنا أشتري بأقل من سعر السوق لو هستلم بعد فترة وإذا وافق تمام.
البائع والمشتري بس هو مش هيحدد لي الحديد مش مش هعينه واخزنه عنده لا ده هو هيتصرف فيه عادي لا.
بس هبلغه قبل بص الاستلام بيومين بص يا أو ثلاثة دكتور يا دكتور نعم.
في عندي حاجة نعم.
اسمها بيع السلم نعم وعندي حاجة اسمها بيع حال نعم البيع الحال أنا بتفق على الصنف وعارف نوعه آه.
وكل حاجة نعم آه، بيع السلم ايه برضه بنتفق الرسول قال من اسلم فليسلم في كيل معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم فهنا مطلوب مني انني اتكلم في, في نوعيه حديد حتى لو قلت مثلا حديد شركه الفلانيه او الشركه الفلانيه دي لا يؤثر نعم مش كده لو نعم.
كان مؤثر لازم انص عليه لو آه، كان كان الفرق فيها بين يفرق اسماء كتير، الشركات آه.
انا مش عايز اقول اسماء الشركات عشان الدعايه صح صح لو آه، كان آه.
مؤثر الفرق بين شركه وشركه يبقى احنا نتفق على شركه معينه ليس له آه.
تاثير يبقى اي نوع حديد طالما كله يتساوى زي مثلا الحبوب الحبوب كلها تتساوى نعم مش كده فهنا الكيل هو الم... الذي نح- نحدده والوزن هو الذي نحدده يبقى في الحديد اذا كانت الشركات كلها تتساوى يبقى احنا هنحدد الوزن كم انطار او كم طن طب في سؤال حضرتك ملحق بهذا السؤال اتفضل بيقول لي في في تقريبا من باب المنافسه او كده في مكاتب بتقول آه، آه، الزياده آه، انا غير م- المشتري غير ملزم بالزياده في السعر واذا كان السعر هيقل آه، صاحب المكتب هيسلمني بسعر يوم البيع ده في كلام يا دكتور ده في كلام لان كده ما اشتريتش
كده ما اشتريتش انا كده ما اشتريتش انا كده اه انا كده دفعت له فلوس على ان هشتري بسعر يوم التسليم نعم بسعر يوم التسليم لو في نقص هاخد الفرق اه لو بسعر في يوم زياده التسليم لو هستفيد لصالح لا ده هو بيقول لي بسعر يوم التسليم لو لصالح المشتري لو لصالحك هيديك الفرق نعم ولو لصالحه هو هيغرم لا، هو عشان هيدي- خد هيغرم هيغرم هو هو، عشان آه.
خد الفلوس نعم لا انا فيها كلام يا دكتور دي فيها كلام يا اما نشتري شراء حال ونأجل التسليم باتفاقنا يا اما نشتري عن طريق بيع السلم وفي حاله بيع السلم ديت انا ممكن اخفض السعر ابتداء واقول له بدل ما تطن ب- بستة او باربعة او بخمسة هشتري منك بتلاتة 500 واذا وافق لا باس بارك الله فيكم معانا اتصالات اخرى الاخ محمد السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ بارك الله فيكم آه، ممكن اطلب من حضرتك رقم تليفون حضرتك بس
أنا آه، ليا رقم بت- خاص بالفتاوى موجود إن شاء الله في الكنترول آه، نعطوه لك بس ممكن ي- هم يعجزوا إن هم يعطوه لك المرة دي لأنه مش عارف يعرفوه ولا لأ وليا رقم خاص الحقيقة ده بتاع العمل آه، نادرا ما أتلقى عنه الفتاوى فأنا هسمح لهم المرة دي يعطوك هذا الرقم الخاص لحين ما أعطيك أنا بعد ذلك رقم الفتاوى بارك الله فيك آه، هل يجوز هل يجوز للنساء صلاة الجنازة صلاة الجنازة على المتوفى في بيته قبل أن ينقل إلى المسجد ليصلى عليه في المسجد وتأمهم في البيت امرأة الحقيقة أنا لا لا أجيز هذا ليه؟ لأن ده هيفتح علينا باب تعدد صلاة الجنازة والأصل أن صلاة الجنازة تصلى مرة واحدة على الميت ده الأصل أن من حضر من المسلمين يصلون على ميتهم والميت هيحمل إما إلى المسجد ليصلى عليه وإما إلى الجبانة ليصلى عليه في الخلاء وكلا الأمرين صحيح إما نصلي في المسجد وهذا صحيح وإما نصلي خارج المسجد وهذا أيضا صحيح لكن هنصلي عليه مرة واحدة إيه؟ هنصلي عليه صلاة واحدة من حضر يكفي عشان كده أنا بنصح النساء أنصح النساء إذا كنا يحرصن على ثواب الصلاة على الميت يخرجن مع المسجد إلى المسجد يخرجن إلى المسجد مش لازم يسيروا خلف الجنازة ممكن يخرجن قبل خروج الجنازة وإن خرجوا معها إلى المسجد ليصلوا على ميتهم فلا بأس يصلوا خلف الرجال أو يصلون خلف الرجال أو يصلون في مصلى النساء في نفس المسجد يبقى الصلاة واحدة الصلاة واحدة تعدد صلاة الجنازة على الميت الواحد لها صور أخرى منها مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي ما كان له خليفة قد اتفق عليه أصحابه ليصلي عليه ليؤم الناس فصلوا عليه أرسالا أرسالا يعني إيه؟ يعني منفردين ودي من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم البعض الآخر بيرى صورة أخرى وهي صورة من لم يصلى عليه يصلى عليه في قبره وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي كانت تقم المسجد صلى عليها في قبرها وقال هلا كنتم آذنتموني بها فدي صور استثنائية لكن الصورة التي تذكرها السائلة أن النساء يصلين الجنازة على الميت في البيت قبل أن يخرج به إلى المسجد أو إلى المقابر نقول الأصل أننا لا نفتح باب البدعة ومن أراد أن يصلي فليصلي مع الجماعة والله أعلم وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وشكر الله لكم على حسن تعاونكم واستماعكم ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل ما قلناه وما سمعناه في موازين حسناتنا وأن يتجاوز عنا أو يتجاوز فيه عما أخطأنا فيه أو تجاوزنا فيه إنه ولي ذلك والقادر عليه وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار